اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وأريد أن أسائلك أخيّ ألم تفكر بعد وإلى هذه اللحظة أن تجيب على هذا السؤال كيف حال قلبك مع الله ألم تفكر وحتى هذه اللحظة أن تجيب عن سؤالنا أين أنت من الله أين أنت من الله وبعد هذه السنين التي أديتها ومضت بك إلى أين وصلت ألم تكتشف بعد آفتك وعلتك وخطأك ومشكلتك ونقطة ضعفك التي تؤخرك عن الوصول إلى الله ألم تكتشف بعد ما هي العقبه التي يجب أن تقتحمها لتصل إلى الله إن هذا أمر يحتاج أن تفرغ له وقتك وتفرغ له نفسك وتفرغ له همك وتكثف له همتك لكي تعلم الأيام تمر وكل هذا حجة عليك لذلك نحن نرى في هذه الأيام أن الأمور تمر من سيء إلى أسوأ ولا ندري إلى أي حد ستصل نسأل الله العافية وتمام العافية ودوام العافية اللهم مكن لدينك في الأرض اللهم مكن للدين ولأهل الدين وانتقم من الظالمين ورد كيد الكائدين وأذى المؤذين نقول خذ فرصتك الآن فإنك لا تدري ماذا ستصنع الأيام بك وهنا مدرسة ربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين وهذا هو الدرس السابع والثلاثون بعد المئة السابع والثلاثون بعد المئة وأوله الفصل السادس فصل في سبب كثرة الحسد يقول الشيخ رحمه الله تعالى واعلم أن, أن ما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها يقع ذلك غالبا بين الأقران والأمثال والإخوة وبني العم لأن سبب التحاسد توارد الأغراض على مقاصد يحصل التناقض فيها فيثور التنافر والتباغض ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد والعابد يحسد العابد دون العالم والتاجر يحسد التاجر والإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز إلا أن يكون سبب آخر لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع متباعدين إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين ولا يكون بينهما محاسدة إلا من اشتد حرصه على الجاه فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر بها ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا أكثر الشيخ الكلام في الحسد وكأني خشيت أن يقع في روع أحدكم أن الحسد لابد منه وأن الناس لابد أن تتحاسد وأن الكل يتحاسدون ولا أدري هل عالجت هذا الأمر في اللقاء الماضي هنا أم في بعض مجالسنا الأخرى ما بين سمر وبين وصايا آل يعقوب الشاهد أريد أن أقول أنه ليس كل الناس تحسد ولا يغرنك أحيانا كما قلت في درس الظهر أنه يحصل لبعض الإخوة تلبيس فإذا رأى نفسه يحسد يقول هي طبيعة النفس البشرية كده إذا رأى نفسه عجولا أو جدلا يقول هو ربنا قال كده خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهنا أقول لا تقل ذلك إياك والتلبيس على النفس إياك وتلبيس الباطل وإنما هناك أناس أطهار خلق الله لهم جبلة طيبة أليس قد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة فلا تقل إن كل الناس عاجلين هناك أناس فيه أناه وهذه الأناة كما قال أشج عبد القيس للرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم أهما خلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما ففي أناس مجبولة في الفطرة إنه غني القلب لا يحسد هو مجبول بكده وفي ناس تخلق بهذا الخلق أن خلق نفسه بخلق الغنى فلا يحسد ولذلك بنقول أن الإشكال الأكبر حب الدنيا كنت أحكي قصة لأولادي أمس في وصايا آل يعقوب أن شيخا كان يشتهي أن يأكل بسبوسة عارفين البسبوسة؟ بس مش عارف يبدو أنكم ما تعرفوهاش البسبوسة بتاعت زمان النعمة اللي غرقانة سمنة وعسل وعليها حتة قشطة ما تعرفوش انتوا الحاجات دي انتوا بتاكلوا كنتاكي والعياذ بالله نعوذ بالله من شر ذلك الشاهد ايه الشيخ اشتهى ان ياكل قطعه بسبوسه وعليها حته قشطه فلما يسر الله وقدر له بقت الفلوس في ايديه وجاء قدام المحل قال بس ربنا أكرم دخل اشترى حتة البسبوسة سخنة برضو مش انتوا انتوا بتوع التلاجة سخنة وجميلة وريحتها شمخت في رأسه فطبها وهو يحلم وهو ماشي ان هو ياكل هو وزوجته بعد العيال ما تنام حتة البسبوسة الجميلة دي شايلها ككنز في يده فإذا برجل يأتي من خلفه وخطف البسبوسة وجري خطف منه الكيس وجري وذهل الشيخ للحظة ثم قال قد وهبتها لك قل قبلت وصار يجري خلفه ويقول وهبتها لك قل قبلت وهبتها لك قل قبلت كلها حلالا سبحان الله العظيم قلت هو ده الخلق انك تحب للناس او قبل دي كنت هسألك يا حمد يا ماهر وانت محلو النهاردة كده لو الراجل ده عمل فيك العملة دي تعمل ايه اظن ان بعض الناس هيفضل يدعي عليه صح ولا لا يدعي عليه لكن شوف الخلق ده قارن بينه وبين حال واحد يدعي عليه او واحد يفضل يتحسر على اللي حصل او واحد يقعد يفضل يسب الناس شوف الناس شوف اخلاق الناس شوف طباع الناس وناس شافته يعني الحركة اللي هي حصلت معايا أنا شخصيا مرة من زمان إن وأنا قاعد في العربية واحد خبط على الإزاز أنت بتخبطني يا عم الشيخ لا أنا ما خبطتكش يا عم الحاج فوجئت إن التاني جه راح واخد التليفون اللي حطه جنبي على الكرسي اللي جنبي فواحد قال لي على فكرة خدوا التليفون بتاعك طب ما مسكتوش ليه؟ يعني أنت شايفه بياخد التليفون ما مسكتوش ليه؟ أقصد إيه كان يبقى حال الشيخ لما اتخطفت منه ما يشتهيه كان يبقى واقف بيتحسر مثلا أو بيقول للناس امسكوا الراجل أو يدعي عليه ربنا يفعل فيه لكن إن انتوا تأملتوا معايا وهو بيجري وراه ويقول له وهبتك قل قبلت خايف عليه هي دي حب الخير للناس كانت وصية آل يعقوب امبارح ان بوصي للأولاد بقول له ايه حب الخير للناس لأننا كان الكلام كده بالحرف إذا أردنا أن نعيش حياة طيبة فلن نستطيع أن نحيا وحدنا حياة طيبة في وسط مجتمع فاسد ولا انتوا مش معايا؟ يعني عشان أعيش أنا وولادي حياة طيبة والمجتمع حوالينا والبيئة حوالينا فاسدة ما ينفعش مش هنقدر لذلك إذا أردنا أن نعيش حياة طيبة فلابد أن نطيب حياة كل من حولنا طب نطيب حياة الناس الوحشة دي إزاي أن يظهر لهم النموذج الذي يعطي بغير مقابل ويسامح بغير مقابل ويحتمل بغير مقابل يروا النموذج يروا القدوة يروا البيئة الصالحة الطيبة لكي يكون الناس طيبون أما أن تبقى زيهم وتحقد عليهم وتبقى قرفان منهم يبقى لن تستطيع أن تعيش هذه الحياة الطيبة كتير قلت إن أنت بتقول الناس وحشة وانا قعدت فترة بس مش اليومين دول من كام سنة كده كنت بعمل بطاقة ولازم تجيب شهادة الميلاد رحت اجيب شهادة الميلاد التعامل بقى مع الايه مع الاسم والسجل المدني والوحدة المحلية عشان تطلع ومش عارف ايه قلت قلت ساعتها في نفسي انا اكتشفت ان الناس وحشه مشكلتي ان انا بتعامل مع الاخوة والاخوة طيبين وقدامي برضو بيتعاملوا معاملة حلوة فساعة ما وقعت بقى في وسط الناس واتعاملت مع الناس قلت كده انا اكتشفت ان الناس الناس مش وحشين لكن الظروف اللي احنا عايشينها خلقت في الناس أو غرزت في الناس أو أظهرت في الناس أو أخرجت من أخلاق الناس أسوأ ما فيها وخصوصا ده اليومين دول بقى إيه آه ولا اللي عايز ولا أسوأ وأسوأ فلذلك لابد ونحن أصحاب المنهج السلفي أصحاب منهج الربانية المدرسة الربانية لابد أن نتبنى إصلاح أخلاق الناس لازم يبقى ده مهمة من أهم مهماتنا كيف أن تحسن أخلاقنا فيهم أن يروا منا أحسن الأخلاق أحسن الأخلاق التي يعامل بها إنسان يعني بيقول مش عارف إيه اتفضل راضي زي بعضه كمان راضي ما يجراش حاجة كمان راضي جزاك الله خير راضي كفاية يا عم خلاص كده رضيت بس أنا وراه لحد ما إيه لحد ما يرضى لحد ما يرضى الناس فيهم طمع نعم وفيهم حسد نعم وفيهم أشياء كثيرة لكن كل هذا يجبره حسن خلقك معهم بدون زلة قلت لأن العوام النهاردة طغوا علينا وبيحاولوا يذلوا الملتزمين لا تذل لأحد تعامل بعزة الإسلام وأكرم الناس دون من عليهم وحسن أخلاقك معهم الشاهد هنا عايز أقول إيه المعنى اللي أنا عايز أأكد عليه إن مش كل الناس بتحسد ما تسولش لنفسك ولا تلبس على نفسك أنا شايب بحقد على أصحاب النعم أو بحسد أصحاب النعم عادي لا مش عادي كن غني النفس بأن تستغني بالله طيب تحصيل الغنى بالله ده يجي منين أن تقنع نفسك عقيدة بيقين أن الغنى بالله بس قول لنفسك كده أن الغني مش بالفلوس قد يكون من عنده أكثر الأموال فقير قلت لكم قبل كده ان اللي بيقول عايز عربية عايز نسوان عايز فيلا عايز عايز عايز عايز ده راجل فقر فقير طول ما هو محتاج حاجة يبقى فقير لكن اللي مش محتاج غني وهو الرضا بالله انا رضيت بربنا رضيت بربنا اداني ما ادانيش عندي ما عنديش انا كفايه عليا ربنا بحبه وراضي بيه راضي بيه حتى لو ما عنديش بيت انا راضي ببيته راضي بيه حتى لو ما عنديش اكل ابيته عند ربي يطعمني ويسقي راضي بربنا فما بالك بقى اذا كنت انت متجوز وبتاكل وتشرب وليك بيت من أصبح آمنا في السرب عنده قوت يومه معافى في بدنه فكأنما حيزت له طب أنت عايز إيه تاني هو ده الغنى هو ده الغنى المشكلة الكبيرة في حب الدنيا ودرس الظهر كله كان عن مشكلة الشهوات واستعلاء الشهوات والمعنى اللي احنا قلناه في درس الظهر الجميل بتاع مقامات الناس ومنازل الناس ودرجات الناس لو انت قعدت تفكر في دي وتحاول فيها ان انت يبقى مقامك عند ربنا عالي وتبقى درجتك عند ربنا عالية وانك ما تنزلش ابدا تفضل على طول في الطالع لو شغلت بهذا شغلك عن الدنيا بقى واكل وشرب ونوم والكلام ده كله خلصت خلصت فلذلك قال ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين أما الآخرة فلا ضيق فيها الآخرة الجنة تزحم أبدا لا ضيق فيها سبحان الله العظيم فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبياءه وملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك عرفت بقى ما تحسدش الناس ازاي إذا عرفت ربنا ليه لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته غيره فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه وتعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه غرضهم المنزلة عند الله تعالى ولا ضيق فيما عند الله تعالى لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة ما فيش بقى ما فيش حد بيزحمك انت عايز تبقى في الفردوس الاعلى من الجنه قلت لكم القصه دي قبل كده ها ان في يوم اشتهيت قلت انا نفسي يبقى بيت بيتي جنب بيت سيدنا النبي كده على طول الحيطه في الحيطه نفسي بشتهي كده فجينا نحسبها بقى بالعقل قلنا ايه لو الرسول الاقرب اليه السابقون المقربون اللي هم الصحابه الرسول مات عن 140 ألف صحابي يبقى دول اللي جنبيه وبعد ال 140 ألف التابعين وأتباع التابعين طب أنا هيبقى بيتي فين ولكن الجنة ما فيهاش كده ما تتحسبش كده ممكن يبقى اللي لازق في حيطة سيدنا النبي ألف مليون بيت جنة لهم فيها ما يشاءون خالدين إذا حسيت بكده حسيت بالراحة خلاص يبقى القضية فيه إن ما تحسدش ولا تتحسد إذا كان همك أخرويا يعني ما حدش بيحسد حد على إنه يعرف ربنا ولا حد بيحسد حد على انه مشتاق للنظر الى وجه الله ولا حد بيحسد حد على انه هو يريد الفردوس الاعلى دي ما بتتحسدش لكن يحسدك انت مؤدب النهارده ليه لا صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم يحسدك ودي بنحذر منها لو اتمنظرت بالعبادة العبادة تحسد يعني لو انت قاعد كده في وسط الناس رحت مطلع المصحف قلت يا جماعة كل واحد يقرأ له جزئين انا في الجزء العاشر النهاردة لسه خاتم ختمة اول امبارح تتحسد على دي وبعد كده ما تعرفش تفتح المصحف لو اتمنظرت بالصلاة تتحسد الصلاه تتحسد الإيمانيات تحسد والحسد فيها بيبقى كبوة صعبة لأنها بتجمع بين حسد وحقد فالشاهد إيه أما إذا كنت في خلوة حصينة مع سيدك زي ما قلت لك كده في درس الظهر سكون في مكان تهدأ فيه الأصوات والحركات مع استحضار ذكر الله للعبد فتزرف دمعة بها ترحم بس خلاص ولا يضيق بعض الناظرين على بعض بل يزيد الأنس بكثرتهم إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد أخرى أما العلم فمستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه يعني لما علمك مسألة ممكن انت تتعلمها وهي عندي برضه يعني لما اديتها لك أنا ما خسرتهاش فلذلك فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألز من كل نعيم لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل لا حسد إلا في مقصود يضيق عن الوفاء للكل يعني إيه يعني في في إيده عشرة جنيه ده عايزها وده عايزها وده عايزها لو ده خدها الناس تحسده ليه لأنها ما تقدرش تدي العشرة للناس كلها هتديها لحد معين فالناس تحسد اللي خد وهو ما خدش أما حب الله يضيق العلم الشرعي يضيق المشاعر والأحاسيس ولذة الإيمان تضيق لا تضيق فلا يحسد في هذا ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء لأنها واسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولذة لا كدر فيها ولذة لا تتكدر ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك فلست برجل تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله ولم تجد لذة الشوق وضعفت رغبتك عن طلب هذه اللذة وهذا الشوق فلست برجل إنما هذا شأن الرجال لأن الشوق بعد الذوق ومن لم يذق لم يعرف ومن لم يعرف لم يشتق ومن لم يشتق لم يطلب ومن لم يطلب لم يدرك ومن لم يدرك فليس برجل سمعت يا راجل يا راجل خليك راجل إن كنت لا تشتاق ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك فلست برجل إنما هذا شأن الرجال لأن الشوق بعد الذوق يعني إيه يعني أنت دلوقتي كلمتك عن البسبوسة مو قشطة لو أنت عمرك ما دقتها ما تشتغلهاش ولا تدور عليه ما تعرفهاش انت عايش في العك بتاع اليومين دول البيتزا والمش عارف ايه والكلام ده مش مش بتاع ال الشاهد ايه لكن اللي دقها ها اه انت لما قلت كده وسخنه وريحتها آه نفسي اعملها بقى الليله دي اشتاق لها اشتاق لها اللي يشتاق اللي داق فاللي ما دقش ما يشتقش قال كده لأن الشوق بعد الذوق ومن لم يذق لم يعرف أنا مهما وصفت لك في الحلاوة دي في حلاوة التفاحة لو ما دقتهاش ما تعرفهاش من لم يذق لم يعرف ومن لم يعرف لم يشتق اللي ما يعرفش هيشتاق لإيه ما ينفعش تشتاق لحاجة ما تعرفهاش ومن لم يشتق اللي ما اشتاقش بقى أول أول ما دقش فما يعرفش ولما ما عرفش ما اشتاقش اللي ما اشتاقش ما يدورش عليه لأنه مش مشتاق لو اشتاق يدور عليه ويبحث عنها نجيبها منين دي يا عم الشيخ ومن لم يشتق لم يطلب ومن لم يطلب لم يدرك هو إذا ما طلبش هيوصل ومن لم يدرك ليس من الرجال يا رب واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل دايما يا جماعة عشان الأخ اللي بعد سؤال بيسأل عن التداوي بالقرآن بقول إن مشكلة النفس الإنسانية إن أمراضها لا تداوى بالحبوب والحقن ليه؟ لأن النفس مش مادة بنعالج المعدة بالحبوب المعدة بالحبوب لأن المعدة مادة آه يعني إيه قطعة لحم فيها مرض بنعالجها بدواء لكن النفس مش مش مادة جوهر مش عرض المهم يعني فلما نيجي ندويها ندويها بإيه آه الناس اللي بتعالج بالقرآن رأيت في بعض منهم مش كلهم هم فيهم ناس محترمين وأفاضل وأكابر لكن رأيت في بعض منهم فجور طب إزاي أنت فاسق عاصي وعايز إيدك تشفي احنا دايما نقول الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر أين يد عمر القضية مش مين اللي بيحط إيده على دماغك ويقرأ الفاتحة مين مش أي حد فإذا كان هيقرأ القرآن ويرقي بالقرآن إنسان بياخد فلوس على كده إنسان بيرتكب محرم انه يلمس امرأة أو ينظر إلى امرأة أو يختلط بامرأة أو يجلس معها بدون محرم أو أو إلى آخره طب ده إزاي ربنا يجيب الشفاء على إيده قضية غير كده خالص غير اللي انت فاهمه فلذلك بنقول دايما دواء النفوس بالعلم والعمل ولن يكون أفضل في مداواتك من أن تداوي نفسك بنفسك عشان كده دايما نقول اللي بيعاني من أي مرض نفسي يداوي نفسه بنفسه إزاي مريض يعالج نفسه أيوة احفظ سورة البقرة واحرص على أن تحفظها ويحفظها أولادك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة احفظ سورة البقرة اثنين تعود دوما دوما دوما دوما دوما دوما أن ترقي نفسك تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وتدفد في يدك وتمسح بها سائر جسدك ثلاث مرات دوما كل ليلة ترقي نفسك وهكذا برضو في الكتاب اللي أنا قلت لكم عليه ده بتاع أبواب السماء في باب اسمه التحصينات انك تحصن نفسك التحصينات الشاهد ايه واعلم ان الحسد من الامراض العظيمه للقلوب ولا تداوى امراض القلوب الا بالعلم والعمل العلم النافع لمرض الحسد هو ان تعرف حقيقه ان الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا وانه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله بل ينتفع به والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة وبيان قولنا أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا لأن ما قدره الله له من نعمة لابد أن تدوم إلى أجله الذي قدره ولا ضرر عليه في الآخرة لأنه لا يأسم هو بذلك بل ينتفع لأنه مظلوم من جهتك لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل يبقى الحاسد عليه اسم في الدنيا والآخرة ألمه في الدنيا الحاسد متألم زعلان إن الإنسان عنده نعمة وفي الآخرة هو ظالم المحسود منتفع في الدنيا والآخرة في الدنيا هتدوم النعمة بقدر ما أراد الله وتزول حينما يريد الله اثنين انه يوم القيامة هيقتص من الحاسد اما ما منفعته في الدنيا هو ان من اهم اغراض الخلق غم الاعداء ولا عذاب اعظم مما انت فيه من الحسد اذا تأملت ما ذكرنا علمت انك عدو لنفسك وهو صديق لعدوك فما مثلك الا كمثل من يرمي حجرا عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه ويرجع الحجر على حدقته اليمنى فيقلعها فيزيد غضبه فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميها فيزداد غيظه فيرميه الثالثة فيعود الحجر على رأسه فيشدخه وعدوه سالم يضحك منه فهذه الأدوية العملية فإذا تفكر الإنسان فيها أخمدت نار الحسد من قلبه وأما العمل النافع فيه فهو أن يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد فإذا بعثه الحسد على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه وإن حمله الكبر ألزم نفسه التواضع له وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية فهذه أدوية نافعة للحسد جدا إلا أنها مرة وربما يسهل شربها أن يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون وهذا هو الدواء الكلي والله أعلم الباب السابع باب في ذم الدنيا قال الشيخ رحمه الله الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة كقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء وقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وقوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقوله سبحانه فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم وأما الأحاديث ففي الصحيحين من رواية المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع يبقى أول حاجة تعرفها عشان تهون الدنيا هو كل المقصود بذم الدنيا إيه يا عم أحمد يا سعيد الله يرحمك ويرحم أبوك والسامعين والمشاهدين والمسلمين أجمعين والمسلمات ايه المقصود بذم الدنيا في القرآن وفي السنة لو قرأت القرآن ما أكثر ما تجد ذم الدنيا والتزهيد فيها وما أكثر الأحاديث ايه المقصود ايه المراد أن تهون الدنيا عندك وقلت لك احفظ الكلمة دي بس كده إن أي حاجة تزعلك قول دي دنيا دي دنيا بس خلاص ادم دي دنيا يعني تفهم تفهم ملهاش لازمة مهما علت ضاع كذا في ستين داهية ادم بعيد عن ديني في ستين داهية دنيا مهما كانت هذه الدنيا ده المقصود في الدنيا عشان كده الرسول صلي عليه لما ضرب لك المثال ده مثال عجيب جدا واعملها مرة اقعد على شط البحر كده وحط ايدك وارفع صباعك صباعك خد ايه من البحر ما نقص يعني ما وصلش قعره هي دي الدنيا الدنيا بالنسبة للآخرة ملهاش أدنى قيمة أي لذة مهما كانت من لذات الدنيا ملهاش قيمة ملهاش قيمة نهائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وفي حديث آخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن فعلا والله المؤمن حاسس ان الدنيا دي سجن مهما كانت يعيش في نعيم لما واحد شاف هارون الرشيد ماشي في الأبهة يهودي ويهودي كان مش لاقي ياكل ومكسح ومريض و و و و فنظر لهارون وقال له يا هارون مش نبيكم بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بقى أنت اللي أنت فيه ده سجن واللي أنا فيه ده جنة قال نعم إنما أنا فيه بالنسبة لما أعد الله لي من النعيم في الآخرة سجن وما أنت فيه بالنسبة لما أعد لك من النار جنة فالدنيا سجن المؤمن مهما تنعم فيها ومهما حاسس انها سجن الا يكفي في كونها سجنا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا سجن مش هتشوف ربنا غير لما تخرج من السجن ده شوف بقى لما يبقى واحد نفسه يشوف عياله مشتاق وهو مسجون اللهم فك أسر المأسورين اللهم أطلق سراح المأسورين اللهم انتصر للمظلومين اللهم عافي المبتلين من المؤمنين اللهم احمي ظهور المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أطلق سراح المأسورين اللهم فك أسرهم وأطلق سراحهم يا رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم هون عليهم آه واحد مسجون نفسه يشوف عياله يبقى قد ايه نفسه يخرج من السجن هو ده المؤمن وشوقه انه يخرج من الدنيا قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين الشاهد الدنيا سجن وسجن كئيب لو تعرف طعم طعام الجنة تعرف فعلا ان الاكل اللي انت بتاكله في الدنيا دي اكل سجون اكل سجون اكل سجون لو تعرف بتاع الجنة تعرف ان ان كل ده سجن سجن كبير وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء لو الدنيا تساوي جناح بعوضة إذا هي لا تساوي جناح بعوضة يا عم محمد يا حسنين لما الدنيا لا تساوي جناح بعوضة يبقى تساوي إيه لا شيء الدنيا عند المؤمن لا تساوي شيئا الدنيا تساوي ايه لا شيء صفر صفر لو تساوي جناح بعوضة ربنا ما يسقيش الكافر شرب يسقي ليه ما ما يستاهلش يشرب مية يسقي ليه لكن عشان الدنيا ما تساويش ربنا بيديله ويديله منها كتير كل اللي يديهوله ده لا قيمة له لا قيمة له وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ما كان لله منها كل الأحاديث اللي بقولها دي صحيحة لو في حديث ضعيف هقول لك عنه الدنيا ملعونه ملعون كل ما فيها الدنيا ملعونة يبقى اللي بيحبها تناله لعنتها الناس اللي بتتنافس عليها وتجري وراها وتحرص عليها وتستكثر منها بيستكثر من اللعنه هي الدنيا كده ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما ذكر الله وما والاه وكل اللي زيه إلا ما كان لله منها يبقى ده اللي خارج من اللعنة وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى آه الحديث في خلاف في تصحيحه وتضعيفه ولكن خلاصته انه حديث حسن وان كان لو حد قال لك ضعيف يبقى ماشي هو بعض العلماء ضعفه لكن الحديث في مجمله حسن ودي حقيقة مشاهدة بالتجربة وبالواقع أن من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه اللي بيحب الدنيا يبقى الآخرة هتضر مش هيقدر يحصل الآخرة كما ينبغي واللي يحب الآخرة هتضر الدنيا تنقص الدنيا عنده وتقل الدنيا عنده وما تكملش الدنيا عنده وما تتمش الدنيا عنده ولازم لازم لذلك كل ضرر في آخرتك سببه حبك للدنيا إذا أردت إصلاح آخرتك تعمل إيه ضر دنيتك زي يقول كده قاعد يقول أنا بشتغل كذا والمشكلة كذا وكذا سيب الشغل سيب الشغل وحد يلاقي شغل اليومين دول هتضر دينك سيب الشغل يبقى كده هضر دنيتي هو كده يا دي يا دي واعلموا أن الدنيا من سنة الله فيها احنا كنا اتكلمنا قبل كده شريطين اسمهم لعبة الحياة الحياة دي لعبة لعبة لها قوانين لها قوانين فلذلك من قوانينها أو من سنة الله الكونية في لعبة الحياة أن الله يعطي الدنيا لبعض الناس أكثر مما يكفي ويعطي الدنيا لبعض الناس أقل مما يكفي لأن الدنيا فتنة فيا إما يديله أكتر وتبقى فتنة يا يديله أقل وتبقى فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يبقى اللي عنده كتير مفتون باللي عنده قل واللي عنده قل مفتون باللي عنده كتير ويتمحص الجميع فالخلاصة إنك لابد أنك أنت لتسلم لك آخرتك أن تضر بدنياك ولو لم تضر دنياك لن تسلم لك آخرتك نكتفي على هذا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين